الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع لقائنا الأسبوعي مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل وعلا أن يجعل نهاية رحلتنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه كما تعودنا أحبابي أولا بعتذر عن اللقاء الماضي كان الظروف الصحية ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين وكما تعودنا بندعو المرضى المسلمين بندعو الوالدي والحاج محمد عبد العاطي حاج سعاد عاصر الدكتور سامر يوسف الأستاذ هاني صلاح غريب الأستاذ ياسر الهواري الأستاذ سيد المصري الطفلة براءة الأستاذ ربيع صقر والدة الأستاذ سليمان محمد والدة الأستاذ عصام حجازي والحاجة خديجة عمر والأخت فتحية علي حسن آه علي محمد والأخ والأخ حسن علي محمد والأستاذ حسين فهمي وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لأمي والأخت نجوى أحمد منير والحاجة سيدة متولي شاهين الحاجة ليلى سيد رحمون والحاجة أمنة من الإمارات والأستاذ مصطفى محمد أحمد الزعفراني والحاج مختار أحمد محمود والحاج محمد خلفة أو خليفة الاسم جاني كده ووالدة الأستاذ أحمد نصر أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين تعالوا نتعايش مرة تانية مع رحلة إلى الدار الأخيرة قلنا أن كل الحلقات من كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة انتهينا الحلقة الماضية اللي هي يعني اللي, اللي قبل الأجازة بتاعت الأسبوع اللي فات انتهينا من رحلة الأشقياء أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء اللهم آمين يا رب العالمين وانتهينا من ناحية الأشقياء وقلنا خلاص انتهت الرحلة بتاعت هؤلاء الأشقياء وانتهينا ووقفنا عند القبر وقلنا احنا واقفين على حافة القبر تعالوا للادي ندخل القبر نشوف نعيم القبر ونشوف عذاب القبر ونشوف ايه الأسباب اللي بتؤدي للإنسان إلى أنه عياذا بالله يعذب في قبره وايه الأسباب اللي تنجيه بفضل الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر واحنا دايما يا جماعة بنقول لما بنيجي نتكلم عن هذه المسائل بنحب نذكر الوجه المشرق مع الوجه الثاني ليه؟ لأن الناس فاكر إن إحنا لما هنيجي نتكلم عن القبر يبقى هو عذاب القبر والشجاع الأقرع ويضرب بالمطرق ويضيق عليه وضمة القبر يعني الصورة أجمل من كده إحنا دايما بنقول إيه؟ بنقول ما دام المسألة فيها حاجة حلوة وحاجة وحشة طب ما تيجي نجهز نفسنا من دلوقتي ما دام أنا داخل امتحان والامتحان ده فيه نجاح وفيه رسوب طب ما نذاكر عشان ننجح وتنتهي المشكلة بدل ما أنا خايف من الرسوب وأفضل متنكد وزعلان وعمال بعيط ومتضايق ومخنوق وحالتي النفسية منعكسة على كل اللي حواليا لا أذاكر وأنجح زي ما الناس مختلفين تارك الصلاة كافر ولا مش كافر هو لو صلى انتهت الإشكالية يعني فاهم إزاي يعني انتهت المشكلة كله كلها بأن اللي تارك الصلاة ده إنه يصلي المحج... اللي مش محجبة يا ترى هتخش النار وتخلد ولا هتخش النار وتخرج لو كانت منكرة ولا مش منكرة والموضوع يعني طويل طيب ما تلبس الحجاب ونخلص الموضوع هي دي المسألة ان احنا عايزين نقول ان الدار الاخره عاي- لازم تغير حياتنا ما ينفعش ان انا افضل عايش بسمع ما شاء الله حلو قوي الكلام جميل قوي عن رحله السعداء والاشقياء والقبر والجمال بقى حاجه فانتاستيك او لا اخويا وحبيبي احنا عايزين الموضوع يغيرنا بتكلم عن الدار الاخره الدار الاخره دي لازم تغيرني تماما من الالف للياء ابقى انسان تاني ابقى اكتب شهاده ميلادي النهارده وببدا حياه جديده خد بالك من حاجه الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه لما بيتكلم في مبحث جميل جدا بيقول هل من الممكن ان يجتمع العلم واليقين ويتاخر العمل ندي مثال نوضح المساله يعني هديك مثال حضرتك تعلم يقينا ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا جميل قوي وينادي جل وعلا والحديث رواه مسلم ينادي هل من داع اي انسان يدعوني هل من داع يدعوني فاجيبه هل من سائل يسالني فاعطيه هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له فاغفر له إلى أن يطلع الصبح الثلاث أسئلة دولت يفضل المولى عز وجل يكررهم في الثلث الأخير من الليل إلى إلى أن يطلع الصبح طيب عندك علم بالموضوع ده؟ اه طبعا عندي علم سمعت الحديث ده قبل كده طب عندك يقين في ان الكلام ده صحيح اه طبعا ده كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم والحديث صحيح يعني ثبت ان النبي قال الكلام ده يبقى عندي علم خد بالك وعندي يقين عندي علم ان ربنا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا كل ليله وعندي يقين لأن النبي هو اللي قال وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جميل قوي مين فينا بقى بيصلي قيام الليل هي دي بقى المسألة آه لا ده قليل جدا ده مش قليل ده قليل من قليل من قليل ليه فالإمام ابن القيم بيقول لك آه اجتمع العلم واليقين وتأخر العمل إيه السبب قال لك لضعف الإيمان في قلب العبد ان انا عندي يقين ان في اخره وعندي يقين ان في ملك موت هيخش عليا قريبا عاجلا ام ام اجلا كل نفس ذائقه الموت كل من اقوى الفاظ العموم ما فيش حد هيخلد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل شيء كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون هي دي المساله ان الكل سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت جل جلاله أنا عندي علم وعندي يقين لكن ليه بيتأخر العمل عندي ليه ما بصليش ليه مش لابسه حجاب ليه ما ببرش أم وأبويا ليه ما باكلش الحلال ليه ما بكونش أمين وصادق مع الناس ليه بغش الناس وبخدعهم وبغتاب وبنم وبسعى بين الناس و... وبفسد في الدنيا كلها وبرتشي وباكل حرام ليه بعمل ده كله لأن عندي علم وقد يكون عندي يقين وقد لا يكون عندي يقين لكن ال- ال- ال- الذي أجزم به أن في ضعف إيمان ان لما بينفذش اوامر ربنا سبحانه وتعالى يقينا عنده ضعف ايمان ولما بينفذش اوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم يقينا عنده ضعف ايمان هديك مثال صغير قوي شوف قد ايه ان الايمان بالله واليوم الاخر قد ايه بيغير الامم كلها مش الافراد وبس الامم كلها تتغير بمجرد بس ايمانها بالله وايمانها باليوم الاخر امريكا سنه 1930 يعني بالله عليك ركز معايا في الموضوع الجميل ده امريكا سنه 1930 لقت ان الخمر انتشر شرب الخمر يعني انتشر في البلاد لدرجه انه عطل عجله الانتاج وافسد الشعوب و- وحصلت مآسي وحوادث غير عاديه فحبت ان هي تعمل قانون آه، من اجل حمايه ال- الناس هناك من شرب الخمر ومن اجل حمايه الدوله بقى من ضعف الانتاج والدوله كانت خلاص الى الهلاك يعني عملت دعاية للموضوع ده كلفته سنة 1930 ركز معايا بقى كلفته 65 مليون دولار أتأكد من الرقم هبص في كشكول تاني الدعاية 65 مليون دولار سنة 1930 عملت قد ايه يا جماعة؟ عملت مطبوعات كده ورق يعني بيعلق في الشوارع كده على الحوائط تمام؟ طبعت كم ورقة؟ 9000 مليون ورقة يعني 9 مليار ورقة ركز تاني برضو اهو 9000 مليون ورقه مكتوب فيها الاضرار بتاعه الخمر جميل جدا يبقى صرفت 65 مليون دولار وطبعت 9000 مليون ورقه واستعانت بكل خبير في هذه المساله وبنت مباني مخصوصه لمتابعه هذا القانون كلفت المباني دي لوحدها 10 مليون دولار يبقى كلفت 75 مليون دولار لحد دلوقتي واستعانت بكل خبير وطبعت 9000 مليون ورقه فيها مدار الخمر بدأت تنفذ القانون سنة كام؟ سنة 1930 قالت نعمل اختبار وفضل القانون ساري لحد سنة كام؟ 1933 يعني كم سنة؟ ثلاث سنين بالظبط ثلاث سنين امريكا بتنفذ القانون ده عشان تشوف ايه النتيجه اللي ممكن تحصل من وراء هذا القانون كانت النتيجه اخويا حبيبي هي صرفت 75 مليون دولار سنه 1930 يعني النهارده ال 75 مليون دولار مثلا تقدر تقول مثلا ب- يعني ما يوازي 750 مش 750 لا ده 1000 1000 مليون دولار يعني مبالغ رهيبه جدا يعني كانت النتيجه اتقتل 200 شخص في خلال هذه الحمله الاعلانيه ناس كتيرة جدا طبعا ما زالت بتشرب ناس كتيرة ما زالت معاه ده مش شارب خمر آه، ده ضرب ده بعربيته ده قتل ده ده عور ده المهم آه، اتقتل 200 واحد واتسجن نص مليون واحد ركز معايا في الاحصائيه دي يبقى اتقتل 200 واحد اتسجن نص مليون واحد اتغرم الجماهير غرامات على اللي شافوهم بيشربوا خمر 4 مليون دولار وحدثت تلفيات عامه في البلد قدرت بمليار دولار دوله كامله جيشت الجيوش من أجل تحريم الخمر في بلد فلم تستطع وعاد عليها هذا الأمر بالخراب طب تعال نشوف بقى آية واحدة نزلت من كتاب الله خلت أمة كاملة تت- تترك الخمر وهي التي كانت تشرب الخمر كأنها تشرب الماء تعال نشوف الم- الموضوع ده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا بيشربوا الخمر زي ما احنا بنشرب المية كده يعني كان وهو بياكل يعني بدل المية ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين كان بي يعني بيشرب مع الأكل خمرة الخمر كانت عنده مكان المية تخيل عاشوا حياتهم كلها على الخمور فلما أراد المولى عز وجل أن يحرم الخمر نزل التحريم التدريجي الذي نعرفه جميعا إلى أن وصلت إلى التحريم النهائي الذي جاء في سورة المائدة يقول أنس بن مالك والحديث رواه البخاري ومسلم قال كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم جميعا بيقول فجاء رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ علينا الآية وفاخرها فهل أنتم منتهون فقام الجميع على قلب رجل واحد وقالوا انتهينا ربنا انتهينا وكل واحد كان على بقه آه، كاس الخمر عياذا بالله راح دلقه وراح ايه دلقين زجاجات الخمر واللي كان معاه الت- بقى في بيته برميل ولا برميلين ولا بتاع اهراقوا الخمر كلها في شوارع المدينه حتى اغرقت شوارع المدينه بالخمر لك أن تتخيل آية واحدة نزلت من المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر آية فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا انتهينا يبقى آية واحدة وكلمة واحدة من المولى عز وجل أقوى من كل دول العالم يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يغير الشعوب فعلا هو الذي يغير الإنسان يخلي الإنسان ده إحنا- أنت, انت سهل جدا خد بالك أخويا وحبيبي سهل جدا أنك تنقل جبل من مكان لمكان سهل جدا أن أنت تحول مياه نهر النيل من مكانه لمكان تاني سهل جدا غرفات واحفر في مكان تاني وحول المية ومفيش مشكلة واخد بالك لكن أصعب شيء ان انت تغير قلب انسان من الكفر الى الايمان او من المعصيه الى الطاعه الى الطاعه لان الذي يملك هذا هو الملك الديان جل جلاله الذي يملك هذا الهدايه كلها المولى عز وجل هو الذي يهدي سبحانه وتعالى خد بالك يعني لان لان في هدايه دلاله وارشاد دي من يعني ملك الجميع الحمد لله رب العالمين بدايه من الرسل الى اتباعهم من ال- من العلماء والدعاء هدايه الدلاله والارشاد ان انا ادلك على طريق الجنه والنار والطريق اللي يرضي المولى عز وجل والى غير ذلك لكن هدايه التوفيق ليست بيد احد الا الله سبحانه وتعالى عشان ما ما فيش واحد بقى يعترض يقول الله طب ما ربنا بيقول للنبي عليه السلام وانك لتهدي الى الصراط المستقيم اي نعم دي هدايه الدلاله والارشاد ان النبي يدل الناس ويرشدهم الى طريق المولى عز وجل اما هدايه التوفيق انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى كان في يوم من الايام كان واحد طيار راكب الطياره بتاعته كان دي سبب هدايته يعني فهو ما كانش يعني كان بعيد عن عن المولى عز وجل وبعدين فجأة في يوم من الأيام هو طاير بالطيارة بتاعته فأنت عارفين الطيارة بترتفع ارتفاعات غير عادية يعني بيرتفعوا تقريبا 33 ألف قدم يعني 11 ألف متر يعني يعني مساحة مسافة عظيمة جدا يعني فهو طالع بالطيارة فجأة هو طالع لفت نظره أن هو ينظر للبشر اللي موجودين على الأرض فكل ما ارتفع كل ما يصغروا يصغروا يصغروا لحد ما صاروا مثل الذر النمل الصغير فقال سبحان الله بقى النمل الصغير ده هو اللي بيحارب مالك الكون وفاطر الكون جل وعلا هو اللي بيحاربه بالذنوب والمعاصي ليل ونهار سبحانك ايه ده شيء طبعا فوق الخيال وبعدين مرة واحدة وتذكر ان رغم ان النمل دوت هو ده اللي بيحارب ربنا وبيبرز بالذنوب والمعاصي إلا انه في آخر المطاف لو قال يا رب تبت إليك لقال جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك يبقى الإنسان لابد ان هو يتغير ولابد ان الدار الآخرة وذكر الدار الآخرة يحرك فيه الإيمانيات من جوه أنا ليه أسيب نفسي ان أنا طب ما بدل ما بتحكي لي الدار الآخرة وما تقول لي عذاب القبر ونعيم القبر وأهوال يوم القيامة وأفراح يوم القيامة والجنة والنار طب ما نستقيم من دلوقتي وابقى عارف طريق إن شاء الله بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي زي ما قلنا ان درس الليلة دي إن شاء الله هنتناوله في سورة عناوين عناوين وأسئلة عنوان معين هقول لك كلمة عليه كده وابتدي أ- يعني أتكلم عنه شوية وبعدين سؤال معين واسيبك تفكر فيه شوية وبعدين أرد لك عليه هو ده موضوعنا النهاردة إن شاء الله تخيل إن فعلا كما قال القائل القبر صندوق العمل فعلا صندوق مقفول جوه الصندوق أنا وأنت وأنتي كلنا هندخل الصندوق دوت وهيتقفل علينا ومحدش معانا لا أنيس ولا إنس ولا أنس ولا أي حد ليس معنا إلا العمل الصالح أو أو الطالح يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله عمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى ويبقى عمله لا يبقى إلا العمل العمل فقط فقط وبس هو ده اللي ينفعك القبر صندوق العمل أخويا وحبيبي اللي هتزرعه هنا بص أنت أدرى بنفسك اللي هتزرعه هنا هتجنيه هناك اللي أنت هتعمله هنا هتلاقيه هناك هديك مثال بسيط الطالب اللي بيخش لجنة الامتحان هل من الممكن طالب في بكالوريوس داخل لجنة الامتحان هل ممكن يكون يقول للمراقب أو رئيس اللجنة لو سمحت ممكن تعطيني فرصة بس أطلع بره اللجنة لمدة نص ساعة أذاكر الأسئلة ديت وأرجع أكتبها تاني محال محال إن طالب في الدنيا يعمل الكلام ده سبحان الله فما ظنك بقى بإنسان دخل قبر وبدأت الأسئلة تتسأل من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم وهي أسئلة سهلة لكن ما حدش في الدنيا هيقدر يجيب على هذه الأسئلة إلا من وفقه الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله أكبر يبقى يثبت الله الله هو الذي يثبت سبحانه وتعالى وقد ثبت أن هذا هذه الآية نزلت في القبر في نعيم القبر وعذاب القبر ربنا يا رب يرزقنا وإياكم يا رب نعيم القبر يبقى الواحد لو دخل القبر لا يمكن هتطلع لا يمكن مش م- يعني مستحيل ان انت تطلب من ملائكة الملائكة الموجودين منكر ونكير مستحيل تطلب منهم تقول لهم طب اطلع نص ساعة اصلي ركعتين واستغفر واذكر ربنا واصلي على النبي وادخل تاني رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت الله أكبر يا رب رجعني لعلي هو حتى مش واثق لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال له كلا قطع خلاص كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يا الله لذلك الربيع بن خثيم الربيع بن خثيم ده يعني الله أكبر عليه حاجة يعني طبعا آه، سيرته تشرح الصدور والقلوب ربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود اللي كان ابن مسعود لما يشوفه يقول له والله يا ربيع ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك الله أكبر يا ترى النبي هيفرح بينا يا جماعة يا ترى لما نيجي على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ترى فعلا النبي هيبقى فرحان وسعيد برؤيتنا ولا هيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير يا خوفي يا خوفي على قد ما احنا مشتاقين جدا للقاء النبي لكن يا خوفي من اللحظة اللي النبي يقول لنا فيها عياذا بالله سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير الربيع بن خثيم اللي كان لما يخرج إلى السوق عشان يشتري حاجة كان الناس إذا رأوه هللوا وكبروا الله أكبر لا إله إلا الله من كتر يعني الهيبة والجمال والإيمان والخشوع اللي موجودين في وش هذا الرجل لدرجة إن كان أحد أصحابه كان يقول له والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في طاعة الله شهرا كاملا عمرك شفت حد بالصنف ده عمرك شفت واحد أول ما تبص في وشه تجتهد في عبادة الله شهرا كاملا مين النهارده ممكن يكون موجودين بس قليلين جدا جدا يعني نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين فالربيع بن خثيم جه في وقت من الاوقات كده حس ان يعني قلبه اتغير شويه عمل ايه طبعا مش عايز اقول لك ان انت تعمل كده يعني يعني مش معقوله كل واحد في بيته هيحفر قبر يعني واخد بالك والا في اغلب الناس قاعدين في شقق يعني هتحفر هتلاقي نفسك عند ايه فالمهم ربيع بن خثيم قاعد في بيته حس ان قلبه اتغير شويه حب يأدب نفسه وحب يعلق قلبه بالدار الآخرة حفر قبر في بيته جوه بيته في الحوش بتاع البيت كده حفر قبر وعمل عليه خشبة كده وبعدين كل لما يحس بقسوة في قلبه كل لما يحس بغفل عن ذكر الله كل لما يحس بتكاسل عن العبادة يروح فاتح الخشبة وداخل ونايم جوه قافل على نفسه حتى ما يكاد يختنق ويقول يوم فاتح الخشبة ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت يوم فاتح الخشبة ويقول ها أنت يا نفس قد رجعت إلى الدنيا فاعملي ما قلت أنت قلت رب ارجعون لعلي أعمل إيه صالحا فيما تركت أهو أنت رجعت مرة تانية للدنيا فاعمل صالحا كما قلت كان بيأدب نفسه بالموضوع ده وانتم فاكرين جميعا القصه اللي بذكرها لكم كتير جدا جدا لكن بيبقى ليها مواضع لازم تتحط فيها يعني الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه لما كان ليه جار ما بيصليش ففجاه لقى ماشي في الشارع نزل مشي معاه قال له يا أخي إني أرى على وجهك نورا هل تأذن لي أن أسير معك قال له اتفضل مشي معاه فعدت جنازة فقال له يا أخي يا ترى لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع قال له ماذا سيصنع سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وبرا بالوالدين وكذا وكذا كل الحاجات الحلوة ذكرها له قال له إذا فليكن هو أنت فاصنع ما قلت فكان من افضل الناس بعد ذلك ليه واقع واقع بتحطه قدامه انا النهارده لما اجي اقول لك ايه اجي اقول لك وانا قاعد قدامك دلوقتي على التلفاز اهو بقول لك بالله عليك لو ان جنازه معديه من قدامنا دلوقتي حالا فوهي معديه دلوقتي فانا بقول لك لو ان لو ان الله احيا هذا الميت الان هتعمل ايه اللي قاعد قدامي فتقول لي لا ده انا هبقى كويس جدا يا خبر ابيض ده انا ما صليتش لا المغرب ولا العشاء هقوم اصلي مغرب وعشاء يا خبر ابيض ده انا مش محجبه من بكره الصبح هكون محجبه يا خبر ابيض امي ده انا ما- ما, ما كلمتش امي بقالي سنه اقوم ابوس ايديها سبحان الله هتلاقي نفسك اتغيرت واتقلب حالك ليه بمجرد ذكر هذا الشيء ولذلك سبحان الله مجرد ان انت بس يعني تروح تزور قبر وتشوف كده واحد وهو بيدفن المنظر ده في حد ذاته يا جماعه يا ريت نكتر منه وده النبي امرنا بكده النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره اوعى تنسى ان في اخر ان الدنيا دي مش بتاعتنا دي مش الدار بتاعتنا دارنا هناك بيتك الحقيقي هناك نعيمك ومتعتك وزوجتك واولادك وحياتك ومهجتك و- وفرحتك وسعادتك هناك مش هنا الدنيا كلها دار قدر يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى هي أصلا أنشئت على هذا أقيمت على القدر والحزن و و- وفيها أفراح وفيها حاجات حلوة لكن لو استخدمتها في طاعة ربنا المولى عز وجل, عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أحلى حياة أجمل حياة أسعد حياة هتعيش فعلا وتتمتع وتعيش أجمل لحظات عمرك بس في طاعة ربنا بعيد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى أخوي حبيبي عايزك تتخيل معايا الموضوع بتقول لي ما تخش بقى في موضوع القبر عايزين أنت كده عمال تشوقنا ما أنا لازم أشوقك ما أنا لازم أخليك حاسس دلوقتي حالا وأنت قاعد معايا إن أنت دلوقتي واقف على باب القبر على باب القبر والحقيقه كان في موضوع كنا هنعمله لكن يعني قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله نعمله لكم قريب ان شاء الله وانت دلوقتي واقف على باب القبر ومتخيل منظر القبر من جوه وصورته والوحشه اللي فيه لكن الوحشه دي ممكن تبقى جميله قوي ممكن يبقى فيها انس انس احسن من فندق five stars انا عايز القبر بتاعي وبتاعك بجد يبقى 7 stars و10 stars و100 stars عايزين قبر يعني حاجه كده آه، مش خمس نجوم لا 100 نجم آه، قادر ربنا سبحانه وتعالى عايز تنور قبرك بجد كتر من العمل الصالح اغرس هنا تنزل تلاقيه منور تلاقيه مكيف بجد مكيف هيجي هيجيلك من ريح الجنة ومن طيب الجنة ومن جمال الجنة ومن متع الجنة الله أكبر ويكون الفرش بتاعك من الجنة واللحاف بتاعك من الجنة ولبسك من الجنة وانت أصلا من أهل الجنة عايز أكتر من كده يقول لك أحد السلف قال لابن آدم بيتان كل واحد فينا ليه بيتين هو الحقيقة أنا عايز أعدل على القول ده عايز أقول كل بني آدم ليه ثلاث بيوت مش بيتين الثلاث بيوت دولت هو بيت في الدنيا وبيت القبر تحت الأرض وبيت يبقى مش مش لا مش ت- مش ثلاث بيوت ده أربع بيوت كمان يعني وبيت في الجنة وبيت في النار بس احنا خلينا في البيتين بتوع الدنيا والقبر كل واحد فينا ليه بيت في الجنة فعلا وليه بيت في النار فإذا دخل المؤمن الجنة خد بالك ورث الكافر بيته الذي في النار وورث المؤمن بيت الكافر الذي في الجنة واضح كده؟ يعني حتى الكافر نفسه ليه بيت في الجنة وليه بيت في النار فهيخش النار طبعا فبيته اللي في الجنة يورثه مين؟ واحد من المؤمنين وبيت المؤمن اللي موجود في النار يورثه هذا الكافر يبقى ليه بيتين بيتين ملك في النار وانت يبقى ليك بيتين ملك فين في الجنه ده غير بقيه المتعه بقى والنعيم مش ه- يعني لسه لما نيجي الجنه بقى ان شاء الله هن يعني هنتوسع في الجنه ونتكلم فيها في اربع خمس حلقات نعيش بقى ونتنعم في الجنه ربنا يرزقنا واياكم الجنه يا رب العالمين والله بحبكم في الله خد بالك من حاجه لابن ادم بيتان بيت على ظهر الارض وبيت في بطن الارض فعمد الإنسان إلى بيته الذي على ظهر الأرض فزينه وجمله وأحسنه وجعل له أبوابا من الشمال وأبوابا من الجنوب ووضع فيه ما يصلحه من أجل شتائه وصيفه وكذا وكذا ثم عمد إلى بيته الذي في باطن الأرض اللي هو القبر فخربه وضيعه فمر عليه رجل فقال لهم هذا البيت الذي أصلحته اللي على ظهر الأرض يا ترى يعني إلى متى تقيم فيه قال والله لا أدري أنا ما أعرفش لأن أنا مش عارف أعيش في الدنيا قد إيه يعني ممكن أعيش سنتين ثلاثة عشر سنة آه، عشرة عشرين ستين سبعين مية بالكتير مثلا قال له هذا البيت الذي خربته كم تقيم فيه قال فيه الإقامة كلها يعني هبقى ع- خلاص الحياة كلها فيه ماشي كده فقال له تقر بهذا على نفسك وأنت رجل عاقل يعني معقول أن تكون إنسان عاقل وانت بتقر على هذا بهذا على نفسك ان انت عمال بتعمر البيت اللي هتقعد فيه ساعات معدودة وبتخرب البيت اللي هتعيش فيه العمر الحقيقي هي دي المسألة لو عندك بيتين بيت بتقعد فيه كل يوم ساعة وبيت بتقعد فيه 23 ساعة ومعاك مبلغ من المال تقدر تصلح بيه بيت من البيتين بالله عليك العقل يقول ايه يعني خب- العقل مش هقول لك بقى الشرع كمان لا العقل حتى يقول ايه يقول طبعا اصلح البيت اللي بقعد فيه 23 ساعه صح كده لكن تخيل واحد يصلح بيته اللي هيقعد فيه ساعه ويظبطه ويزينه ويعمل له air condition ويعمل له مش عارف ايه ويظبط له الدنيا كلها ويسيب البيت اللي هيقعد فيه 23 ساعه خراب عياذا بالله ده يبقى انسان عاقل هي دي المساله يا جماعه في ناس مدفونين في القبور من ايام سيدنا ادم انت متخيل متخيل مر عليك كم الف سنه وفي ناس هتدفن في اليومين دولت وهتقعد برضو كام ألف سنة ده لسه لسه كتير لسه ما فيش ولا علامة من علامات الساعة الكبرى ظهرت لسه وإن كانت طبعا لما تظهر علامات الساعة الكبرى هي عاملة زي العقد إذا إذا انفرط عارف العقد كده أو السبحة لما تفرطها كده وتنزل حباية ورا حباية تكر كله علامات الساعة الكبرى كده علامات الساعة الكبرى بمجرد ما تظهر أول علامة ال- التسعة وراها على طول هم 10 علامات التسعة وراها جري جري على طول سبحان الله الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه ذات يوم افتقدها اصحابه فلما جاء قالوا اين كنت؟ قال كنت عند عند اصحاب لي اذا خد بالك بقى من كلام آه ان نسيت ذكروني وان غبت عنهم لم يغتابوني ناس لما بروح لهم اول ما انسى كده ولا اغفل الحاجه بيتذكروني على طول ولما اغيب عنهم ما حدش فيهم بيغتابني ابدا قالوا نعم الاخوه هؤلاء آه، دلنا عليهم يا حسن قال انهم اهل القبور اهل القبور انك تزور انك تروح تشوف بيتك الحقيقي تشوف دارك الحقيقيه انا استمتع جدا جدا والله العظيم يا جماعه استمتع جدا لما اروح على القبر كده خصوصا لما اكون لوحدي بقى او يكون معي حد مثلا حد فقط يعني مش كتير ونروح نزور كده ونقف ونفتكر ان في يوم هننزل المكان دوت وهندخل الحفره ديت ويا ترى بقى الحفره دي تبقى روضه ولا مش ولا هتبقى حفره من النار ربنا يعافينا ويعافيكم ويرجع بقى الواحد بقى بنفس تانية وإيمانيات تانية وحاجات تانية خالص عشان يقدر إن هو يستعد لليوم ده يا جماعة القبر ده أول منزل أول منزل أول محطة من محطات الدار الآخرة انزل قبرك شفت قد إيه سيدنا عثمان بن عفان والحديث رواه الترمذي بسند حسن كان إذا وقف على شفير قبر كان يبكي حتى يبلل الحصى بدموعه فقالوا له يا عثمان سبحان الله يا عثمان أنت تق- تذك- يذكر عندك الجنة والنار فلا تبكي ويذكر أمامك القبر فتبكي قال أجل أما إني سمعت رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه يا الله بيقول أي منظر فظيع ممكن تتخيله في الدنيا دي كلها لا يمكن يوصل لفظاعة منظر القبر فعلا كده تخيل الإنسان عشان كده بقول لك لازم نستعد لازم تجهز نفسك أنا مش بقول لك الكلام ده كله عشان أخوفك أنا بقول لك خد بالك عندك امتحان أخويا وحبيبي بدل ما أنت قاعد مرعوب وعمال تاخد آه، حاجات آه، منبهات عشان تذاكر وعمال وعمال وعمال ومرعوب طب وليه ما تذاكر وتروح مطمئن جميل قوي قوي ليله الامتحان انك تنام بدري تقوم تصلي قيام ليل وتقوم تصلي الفجر وتقعد لحد الشروق تذاكر وتقرا قران وتذاكر واخد بالك وتروح وتروح تفطر في البيت لقمه صغيره كده سريعه وتجري على الامتحان متوكل على الله سبحانه وتعالى تخش الامتحان فايق ما شاء الله طول السكه عمال بتذكر ربنا بتصلي على نبينا بتستغفر تخش الامتحان بسم الله تسمي بسم الله وتبدا بفضل الله تبدا الفتوح عليك مش يبقى طالب طول السنة قاعد ما فيش لا مذاكرة ولا اجتهاد ولا أي حاجة ويجي ليلة الامتحان يفضل قاعد طول الليل سجاير وقهوة وحاجات محرمات عياذا بالله طبعا القهوة مش محرمة أنا بتكلم على السجاير واخد بالك وعمال طول الليل يذاكر ويحشي دماغه أي كلام ويروح اللجنة مش شايف قدامه ولا نام ولا صلى فجر ولا عمل حاجة وبعضهم ممكن يصلي الفجر ويخش اللجنة مش فاكر حاجة خالص أخويا وحبيبي ما نستعد من دلوقتي العمر بيجري والدنيا بتجري وقول لي بالله عليك خدت ايه من عمرك اللي فات وهتاخد ايه من عمرك اللي جاي اتمتع وعيش في طاعه ربنا انا ما بقولكش ما بقفلكش الدنيا عايزك تعيش وتتمتع في طاعه ربنا سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت ولا تنسى نصيبك من الدنيا ما تنساش نصيبك من الاخره ومن الدنيا عيش في حياتك وعيش لاخرتك اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا اي نعم ما تستعجلش على امور الدنيا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا وده مش حديث خد بالك واعمل لاخرتك كانك ايه تموت غدا كانك هتموت بكره هتعمل ايه النهارده لو اتقال لك خد بالك خلاص المولى عز وجل اخبر ان موتك بكره بكره هتموت واذا مات العبد قامت قيامته والحديث لا يصح لكن معناه صحيح ان فعلا انا لو مت خلاص قامت قيامتي خلاص هتعمل ايه في الليله ديت لو قالوا لك بكره هتموت هتقول لي والله الذي لا اله غيره لو قالوا لي بكره هتموت هقوم اتوضى واقوم اصلي واسجد سجده من النهارده لبكره والله وما هقومش من السجدة دي أبدا لحد ما يجي ملك الموت عليه السلام ويقبض روحي وأنا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى طب ما خلاص بقى ما الحقيقة واضحة قدامك ايه ما أنا بحكي لك هو الكلام كله من أحاديث النبي كلام كله من آيات القرآن وكل الكلام ب- بمستند وبنذكر لك حاجات عشان إن أنت كمان تجتهد بقى اجتهد الحق نفسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد وابن ماجه بإسناد الحسن عن البراء بن عازب أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء قالوا على قبر يحفرونه بيقولوا لهم الناس دي اجتمعوا على ايه قالوا له على قبر يحفرونه يا رسول الله فأسرع النبي وفزع صلى الله عليه وسلم ثم قال البراء بن عازب قال فوقفت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدامه حتى أرى ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبكي حتى بل الح- الثرى بدموعه ثم أقبل علينا على الصحابة يعني وقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا لمثل هذا اليوم اللي هتنزله في القبر فأعده خد بالك وهو ده شعارنا انت نسيت الشعار بتاعنا احنا قلنا شعارنا في الدار الآخرة ايه فاكر حضرتك؟ آه ماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ لما جه الراجل والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث لماذا يا أنس قال فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا والله العظيم بنحب النبي وبنحب الصحابة وكل الصالحين ونرجو أن أحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم تعال نشوف وصية النبي مش لسه كنت بقول لك من شويه ان احنا لازم نكثر من زياره القبور اصل المدنيه والرفاهيه سامحوني نستنا ده احنا لما بنروح دفنه ونريد أن نلقي موعظة بسيطة جدا لمدة مثلا عشر دقائق أو ربع ساعة بكتير في أثناء الدفن وهي دي السنة مش بعد الدفن في أثناء الدفن فإذا بالناس يا عم ارحمونا الشمس حر والدنيا واوا أقف وافتكر شوية أقف وافتكر شوية ذكر نفسك كتر القعدة في المكيفات والراحة والنعيم خلتنا نسينا لا استحد واقعد افتكر شويه خلي الم- المشهد ده ح- يعني اعتبره يا اخي مشهد كده يعني ايه يعني معلش يعني آه، آه، حاجه كده بتتعبك عشان تفتكرها على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه بسند صحيح زوروا القبور زوروا القبور فانها تذكركم الاخره. الروايه الثانيه عجيبه قوي كما عند الحاكم بسند صحيح. ركز معايا بقى في الروايه دي روايه من اعجب الروايات. يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ده في بداية الإسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب مصدق النبي؟ طبعا ما صدقه ده حبيبي صلى الله عليه وسلم أمال ما ك- أصدق مين ما كنتش أصدق النبي فالنبي بيقول لك عايز قلبك يبقى رقيق وإحنا والله في الزمن ده بنفتقد لرقة القلب بجد فإنها ترق القلب وتدمع وتدمع العين وتذكر الآخرة أقولها لك تاني بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي بيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب الله القلب هيبقى رؤي هيبقى رقيق جدا جدا يبقى القلب فعلا يعني مليان عاطفة ورومانسية و- و- وشجون وحب وحنية حاجات جميلة قوي خد بالك ولما القلب يبقى رقيق بفضل الله الدموع تبقى حاضره دايما كده صاحب الدموع قلبه رقيق جدا يقول لك فلان ده دمعته حاضره لانه قلبه رقيق واحد تاني دمعته جامده عياذا بالله في واحد عمره ما يبكي ابدا سبحان الله بل ان بعض الناس حتى يقولوا ايه هو في راجل بيبكي لا ده اللي بيبكي هم الرجال لأن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس بكاء صلى الله عليه وآله وسلم ف... فإنها ترق القلب يبقى زور القبور ف... فإنها إيه ترق القلب وتدمع العين وبعدين وتذكر الآخرة يقول سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث قال من أكثر ذكر القب... القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النيران بعد الكلام اللي انا قلته لك ده كله والمقدمه الطويله دي كلها مدى استجابتك بقى اخويا وحبيبي للكلام اللي انا بقوله ده هيحصل ازاي لان احنا احنا بنقسم النفوس لثلاث انواع الثلاث انواع دي هتستقبل الموعظه على حسب النوعيه بتاعتها النفوس ثلاث انواع ايه هم الانواع يا جماعه النفس الاماره بالسوء والنفس اللوامه والنفس المطمئنه والحقيقه وده للتحقيق العلمي في المساله ان هي مش ثلاث نفوس لا هي نفس واحده بس ليها ثلاث صفات ازاي ايوه هي كده بالظبط كده هي نفس الاصل فيها انها اماره بالسوء قال جل وعلا حاكيا على لسان امرأة العزيز إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي يبقى الأصل إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ده استثناء واخد بالك إن النفس لأمارة بالسوء فإذا خالطها أو خالطت بشاشة القلب الإيمان إذا جاله كده شوية إيمانيات كده حلوة يص- تصبح النفس بدل ما هي أمارة بالسوء تصبح لوامة يعني إيه لوامة؟ أمارة بالسوء يعني بتأمره دايما بالسوء طب لوامة يعني كل ما يعمل ذنب يقول طب ليه؟ إيه اللي خلاني أغضب ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه اللي خلاني أعمل حاجة وحشة؟ إيه اللي خلاني أعمل حاجة يعني ت- تسود وجهي يوم القيامة وممكن أ- أ- أ- يحصل لي وممكن يختم ليا خاتمة آه، السوء عياذا بالله على العمل السيء ده وهكذا يصبح نفسي إيه لوامة فإذا ازداد الإيمان في القلب أصبحت النفس مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وعباده فين في الجنة وادخلي جنتي واضح يبقى هي ثلاث نفوس قلت لكم زمان لو تفتكروا وسألت ناس كتيرة حتى اللي قاعدين معانا في الاستوديو قلت لو في يوم من الأيام وانت ماشي كده وطبعا هي موضوع خيالي يعني ما هوش موضوع علم انا بتكلم في موضوع علم لا انا بتكلم في موضوع خيالي قوي لكن عايزك تتخيله يعني هي موضوع تخريف يعني بس تخيله معايا لو انت ماشي في مره من المرات ولقيت مصباح علاء الدين ورحت حاجك المصباح كده بايديك تلقى لك العفريت اللي بيطلع في المصباح ده وقال لك شبيك لبيك انا ملك ايديك تطلب ايه مره قلتها للشباب هنا في القناه ومره قلتها للشباب في المسجد فبسالهم في المسجد بقول له تطلب ايه انت اللي قدامي قال لي عايز اتجوز وانت قال لي عايز ربنا يكرمني بشقه وانت قال لي عايز كذا والتالت قال لي عايز ربنا يرضى عني والرابع قال عايز اخش الجنه والخامس وهكذا فواحد من اللي قاعدين قال لي وانت تطلب ايه قلت له انا لو طلبت انا مش هطمع في حاجه يعني ايه يعني ما اقدرش اطلبها يعني ما اقدرش اطلب ان انا عايز نفسي يبقى قلبي آه، زي قلب الانبياء ما اقدرش اطلب دي لكن هطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بقلب مثل قلب ابي بكر الصديق حلو كده لان قلب ابي بكر الصديق ده افضل قلب على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين واضح ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد قلب ده ال- ال- الملايس التعبان ده و في اي حته ويديني القلب بقى ابو بكر الصديق ساعتها بقى اعبد ربنا بجد بحب اعمل كل حاجه بحب ممكن اتصدق بكل مالي زي ما ابو بكر عمل ممكن اضحي بكل حاجه زي ما ابو بكر عم- ابو بكر عمل قيام ليل صيام عباده دعوه الى الله هجره جهاد كل ما يخطر على بالك اعمله لان القلب النبي قال عنه الاول اللي ربنا قال عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وقال جل وعلا عن نبيه إبراهيم عليه السلام قال إذ جاء ربه بقلب سليم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم والحديث رواه مسلم وحديث البخاري ومسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح إيه الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ان لو ربنا رزق كل واحد مننا بقلب زي قلب ابي بكر الصديق هتلاقي نفسك الله اكبر العباده دي عندك سهله وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه هتلاقي قيام ليل وعباده وصيام وانفاق وكذا وكذا واخلاص صدق و- وبعد عن رياء وعن كذا وعن كذا هتلاقي الجسد ده كله متظبط على سنجة عشرة تعبد ربنا صح بجد هتعبد ربنا بحب بجد تعالوا نشوف أول ليلة في القبر لكن بعد فاصل قصير هنطلع فاصل قصير قوي قوي خليك معايا حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب كتر من الصلاة على النبي وكتر من الاستغفار فاصل صغير وارجع لكم تاني عشان نشوف أول ليلة في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري
سنعود بمشيئة الله يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب لا تحزن وابتسم للحياة ساعة وساعة يوسف الأحلام مسك الختام حكايات عم محمود قصص الأنبياء للأطفال يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016 255 61 52 أو 016 255 61 53 عدنا بحمد الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة في عجالة سريعة قبل ما نكمل الحلقة آه ال SMS وصلتنا الحقيقة بسرعة كده آه واحدة طالبة أن أدعي لها أن ربنا يثبت حملها ويرزقها بالذرية الصالحة أسأل الله عز وجل أن يثبت حملك ويرزقك بالذرية الصالحة يا رب العالمين وكل الإيه وكل من حرمت من الذرية وهي ما ذكرش اسمها الدعاء بالشفاء والزوج الصالح ربنا يشفيك يا رب ويرزقك بالزوج الصالح آه أم قصي بتقول ادعي لابنتي هبة بالشفاء رب أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء عاجلا آه، ادعي للزوج اختي موفق محمد بفك دينه وتوسيع رزقه وتفريج كربه اسال الله عز وجل ان يفرج كربه وان يوسع رزقه وان يشفي ابنها محمد آه، اختكم في اللي هي ضياء من الاردن ادعي لي بالنجاح في الثانويه العامه ربنا ينجحك وينجح كل طلاب المسلمين آه، آه، الاخت ساره عبد عبد الله آه، ادعي لامي بالشفاء ربنا يشفيها رب العالمين والذهاب الى العمره والحج ربنا يرزقها العمره والحج رب العالمين آه، ام مرام من اليمن آه، ادعي لي بالهدايه والثبات ربنا يهديك ويثبتك ويثبتنا جميعا الاخت فاطمه آه، مش عارف في لبان ادعي لي بالشفاء ربنا يشفيك يا رب العالمين آه، ادعي لي بالذريه الصالحه الاخت خلود من السودان اسال الله عز وجل ان يرزقك بالذريه الصالحه آه، ابي آه، ادعو لابي مرشدي ابراهيم وامي كامليا بالشفاء ربنا يشفيهم يا رب العالمين اسال الله عز وجل ان يشفي كل مرضى المسلمين آه، وجدان من الاردن ادعي لي بقضاء الدين ربنا يقضي الدين عن المديونين يا رب العالمين ويفرج هم المهمومين وال- والاخ سمير عبد المنعم بندعي له ان شاء الله ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين تعالوا نشوف اول ليله في القبر شيء صعب قوي قوي ان الواحد عايز اقول لك حاجه سهله خالص يمكن قلتها لكم الحلقه اللي فاتت واللي قبلها لو عشت حضرتك ملك من ملوك الدنيا ملك بتحكم الكره الارضيه كلها لمده 100 سنه بت- بتشاور بصباعك بتنفذ امرك على كل انسان على وجه الارض بتتحكم في الكره الارضيه بكل ما فيها ومن فيها ثم جاءك ملك الموت ونزلت قبرك كم يساوي هذا الملك اللي هو مئة سنة ملك ونعيم ومتعة ما بعدها متعة كم يساوي بجوار أول ليلة في القبر الحسن بيقول كلمة حلوة أوي أوي أوي جملة يعني من يعني تنقش على الصدور بماء الذهب يقول يومان وليلتان يومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن قط عمرك ما هتسمع عن يومين وليلتين زي اليومين دولت والليلتين دولت ايه هما الليلتين يا حسن رحمه الله رحمه واسعه وايه هما اليومين قال ليله تبيت مع اهل القبور لم تبت ليله قبلها اول ليله هبت فيها مع اهل القبور دي ليله ما تتنسيش ابدا والليله الثانيه الليله التي صبيحتها يوم القيامه يعني الليلة اللي هتنزل فيها القبر والليلة اللي هتخرج بعدها من القبر الليلتين دول ما تنسوش أبدا ليلة ما تدخل القبر يا ترى يبقى نعيم ولا جحيم ربنا يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين والليلة اللي هينادى فيك ينادى فيها عليك وتطلع بقى تنبت كده من القبر وايه وتتبع الداعي الى ارض المحشر حتى تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى دول الليلتين ما يتنسوش ابدا طب واليومين قال واليوم الذي ياتيك البشير من الله عز وجل اما الى الجنه واما الى النار حينما ياتيك البشير ويبشرك ويقول لك انت هتخش الجنه او هتخش النار اليوم ده ما تنسيش واليوم الثاني يوم ما تعطى كتابك اما بيمينك او شمالك لا اليومين دول يتنسوا ولا الليلتين دول يتنسوا ابدا بجد طب جهزت ايه نفسك بقى عملت ايه عشان يعني تنجح في الليلتين دولت واليومين دولت هتعدي بعدها يعني انت عارف لا امان ولا راحه الا بعد ما تضع اول قدم في جنه الرحمن هنا اقول لك تبدا الراحه التي ليس بعدها راحه اللي مفيش بع... مفيش معها شقاء ابدا ولا تعب ولا مشقه ولا حزن ولا ولا مرض ولا ولا ولا زعل ولا اي حاجه ابدا سبحان الله تيجي ندخل القبر تعالوا عايزك بالله عليك غمض عينيك كده وتخيل معايا وتأمل أنا وأنت واقفين دلوقتي على حافة القبر والقبر بيتفتح دلوقتي بدأ الراجل يفتح يا إما إذا كانت خشبة محطوطة أو إذا كانت ال- الواح كده طوب بيبتدي يشيل لوح بعد لوح لحد ما انكشف القبر فجأة بنبص لقينا حفرة مظلمة ضلمة خالص وريحتها صعبة قوي شكلها مخيف لو حبيت تقعد جنبها في عز الشمس لوحدك من فوق مش من تحت وانت قاعد فوق وتبص لها هتترعب امال لو دخلت في عز النهار فيها هيزداد الرعب لو دخل عليك الليل وانت قاعد جوه لوحدك والقبر مفتوح هتموت في جلدك ولو اتقفل عليك ما اقدرش اوصف لك والله العظيم انا اكتر منظر انا عامل في الحته دي زي سيدنا عثمان سيدنا عثمان ما بشبهش نفسي بيه استغفر الله انا بقول يعني ان انا بتاثر بالقبر جدا اكتر من تاثري بذكر الجنه والنار ان مجرد ما يذكر القبر او اشوف القبر قدامي والله العظيم جلد ده بيقشعر بخاف خوف من موضوع القبر لا تتخيله يعني الواحد لما بيجي ينام في البيت والنور يتقطع والمكيف يتعطل ولو 10 دقائق بالليل في عز الصيف ده بيبقى مش قادر يتنفس حرام مش كده هو عمال يتصل ببتوع الكهرباء يا جماعه ارحمونا وصلوا الكهرباء مش قادرين هنفطس صح كده خصوصا اخواني واحبابي اللي قاعدين بيشوفوني دلوقتي في دول الخليج يحسوا بدي اكتر مننا احنا تخيل بقى لما يكون بقى ده انا مش في مش في غرفه والمكيف اتقطع ده انا في قبر والدنيا اتقفلت والكل سابني الكل مش عايز اقول باعني الكل خلاص يعني الكل خلاص مشغول بنفسه قل من ينشغل بيه خلاص انا ما بقتش موجود في دنيا الناس ان كان في حد بيحبني عشان فلوسي خلاص فلوسي معاهم وانا بعيد اللي عايزين ياخدوه خدوه لو كان بيحبوني عشان خفة دمي ولا منصبي ولا علمي ولا ولا خلاص انا مت خلاص وكل ده راح يبقى لا يبقى الا العمل محدش ينفعك لا ابن هينفعك ولا اب ولا ام ولا زوجه والشباب اللي بيحبوا وماشيين في الحرام عايز اقول لك ان حبيبتك اللي انت ماشي معاها ديت لو مت والله الذي لا اله غيره ما ترضى تقعد معاك ثلاث دقائق في القبر ولو هي ماتت والله الذي لا اله غيره انت ما ترضاش تقعد معاها في القبر ثلاث دقائق محدش هينفعك ما تلحق نفسك خليك جدع خليك شاطر خليك ذكي ولو مرة واحدة في العمر خد قرارك بإيديك ولو مرة خايف عليك بحبك وخايف عليك واستحملني معلش بالله عليك استحملني ليلاتي بقول لك خايف عليك ما بدل ما نقول عذاب قبر ولا نعيم ما نقول ما نجتهد ما نعمر القبر ده بالخير ما نملاه صلاة وذكر الله وصلاة على رسول الله واستغفار وعبادة وبعد عن المعاصي وفعل خيرات وخدمة مسلمين و و عشان ننزل نلاقي كل ده منور قبرنا افرش افرش قبرك بالخير نور قبرك بالخير انا انا عمال اقول لك تخيل لو انت باصص جوه القبر لا ده انا عايز اقول لك تخيل اكتر من كده تخيل لو انت نفسك اللي داخل القبر دلوقتي داخل القبر اه مكفن ومحطوط على الخشبة وحتى فقدت كل حاجة حتى اسمك يعني حتى اسمك اسمك أحمد أو محمد أو محمود فبدل ما يقولوا هات محمود ولا أحمد ولا محمد يقول له ناولني الأمانة هات الجنازة ناولني اللي على الخشبة خلاص ما بقاش ليك اسم حتى فوانت داخل يا خبر أبيض ده أنا نسيت إن أنا أنا عمري ما سجدت لله سجدة طب رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أيا عبد كم يراك الله عاصيا أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيها نسيت الحفرة ديت ليه نسيتها ليه مع ان الدنيا كلها بكل ما فيها ربنا قال عنها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما وقال لو كانت ما حصلش لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء خش القبر بس يا خسارة نسي يصلي هتخش القبر بس يا خسارة عمرها ما لبست حجاب طول عمرها ماشية فرحانة بجمالها وعمالة تفتن شباب المسلمين وقالت مش مشكلة لما أكبر إن شاء لما أتجوز لما أخلف بقى ألبس حجاب إن شاء الله دخل القبر وعمره في حياته ما ذكر ربنا مرة عمره ما صلى على النبي مرة عمره ما استغفر عمره ما سبح عمره ما قرأ القرآن عمره ما سجد لله سبحانه وتعالى عمره ما بر أمه وأبوه عمره ما أكل طفل يتيم عمره ما ساعد جاره عمره ما ابتسم في وش أخوه المسلم عمره ما عمل أي خير أبدا لكن داخل القبر دخل قبره ووراه مظالم قد الجبال كان مستقوي نفسه كان ناسي ان ربنا اقدر عليه من قدرته هو على الناس المغ... الغلابه اللي هو اللي هو ظلمهم نسي فظلم ناس كتير وضرب ناس كتير واكل اموال كتير وقاسى كتير وعذب ناس كتير وبهدل ناس كتير وعمل مقاسي كبيره قوي قوي قوي وبعد كل المصايب اللي عملها دي كلها ما افتكرش إلا وهو داخل القبر لسه عايز يرجع عايز يرجع يقول يا جماعة سامحوني يا جماعة أنا مستعد أتنزل لكم عن دنيتي كلها مش عن اللي أنا خدته منكم بس عن كل دنيتي بس سامحوني كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يا الله مشهد عجيب انت واقف انت دلوقتي قدام القبر مش انت داخل بمزاجك انت محمول وداخلين بيك القبر لا عندك قدرة ان انت تتشبث وتقول لهم مش عايز اخش ولا عندك قدرة تقول لهم ما تسيبونيش ولا عندك قدرة تقول لأهلك وحبايبك وناسك وزوجتك وولادك الحقوني ده انا داخل للعذاب إذا حملت الجنازة إذا وضعت الجنازة على أكتاف الرجال إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمعها كل شيء إلا الإنس ولو سمعها لصعق من كتر الصرخات اللي هو هيصرخها وهو داخل القبر حفرة حفرة وإنت أضرب نفسك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة أخوي وحبيبي عبيد بن عمير رضي الله عنه وأرضاه بيقول بيقول إن القبر بيتكلم هو أثر أنا ما بستدلش بيه لكن بستأنس بيه بيقول لك القبر بيتكلم وأنت داخل القبر هتلاقي القبر بيقول لك بيقول لك وهو يعني يمكن يقول الكلام ده على سبيل المجاز لكن حس بالمعنى الجميل ده بيقول لك القبر يتكلم بيقول يا ابن آدم أنا بيت الدود أنا بيت الدود يا ابن آدم أنا بيت الدود أنا بيت الوحشة أنا بيت الوحدة أنا بيت الظلمة هذا ما أعددته لك فماذا أعددت لي فإن كان صالحا قال القبر والله إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك اتفرش لك ما شاء الله من الجنة واللبس من الجنة وكل حاجة من الجنة والفراش من الجنة والقبر يأتي من ريح الجنة ومن ريحان الجنة وإن كان كافرا أو عاصيا عياذا بالله مصرا على معصيته قال القبر له والله إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فتختلف أضلاعه اللي هي ضمة القبر اللي النبي قال عنها شفت القبر عامل ازاي شفت القبر اللي أنا خوفتك منه ده هو هو القبر اللي هيبقى روضة من رياض الجنة ما شاء الله سبعين ذراع في سبعين ذراع انا مش قادر اوصفه لك لاني من فرحتي ب- بذكر الروضه في الجنه في القبر يعني مش قادر اوصف لك لان محدش يعرف شكل الجنه الا المولى عز وجل والا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي راى الجنه صلى الله عليه واله وسلم لك أن تتخيل ربنا لما يقول أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني حاجة مش هتخطر على قلبك أصلا أنت مش ممكن تتخيلها فلك أن تتخيل أن القبر اللي بخوفك منه ده هو هو نفس القبر اللي بقول لك يا ريت يا ريت أنا وأنت نخش قريب ويختم لنا بعمل صالح ونخش نتمتع تلاقي عملك الصالح قاعد معاك كل شويه يفكرك خد بالك انت من اهل الجنه ربنا اللي اخبرنا ان انت من اهل الجنه خلاص انت داخل الجنه داخل الجنه طب شوف ادي ريحه الجنه طب تعالي ريحه الجنه خش عليه تخش عليك ريحه الجنه طب شوف ريحه الزهره الجميله اللي في الجنه تعالي خش تخش عليك طب تعالى خد الفراش ده من الجنه يجي لك الملائكه بفراش من الجنه واللبس من الجنه وحنوط من الجنه وما شاء الله والمنظر ووسع وريحه وجمال لدرجه من فرحتك تقول ربي اقم الساعه ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي يا ربي انا عايز اخش بقى الجنه عشان ايه اخش اشوف اهلي وحبايبي وناسي و- والملك بتاعي في الجنه فيقال لك ليس الان ولكن نم في قبرك كنوم العروس ضمة القبر انت دلوقتي خلاص دخلت حافة القبر دخلت القبر اتحطيت في القبر اتقفل عليك الناس وقفت تدعي شوية واللي كسل يدعي ومشي واللي وقف يتحاسب مع اخوه على الفلوس اللي ما بينهم وبين بعض على القبر واللي وقف مع اخوه يتفقوا مع بعض على مؤامرة يعملوها علشان يحرموا الناس من الميراث واللي وقف واللي وقف فاكر لما حكيت لك مرة في درس بعنوان بصمة في قبر راجل غني جدا عنده فلوس كتيرة وعنده عمارات وأطيان وعنده فكان من ضمن العمارات ديت كان عنده عمارة مطلة على النيل يعني تخش لها في حوالي 20 مليون جنيه الراجل يعني راجل كويس طيب لكن عمره في حياته ما دل ولاده على الصلاة ولا على العبادة ما ألفش بين قلوب ولاده وقال لهم الدنيا ما تساويش حاجة اوعوا تختلفوا اوعوا تكرهوا بعض اوعوا تزعلوا من بعض اوعوا تفرقوا بعض اخواني يا حبايبي اللي قاعدين قدامي يا اللي ممكن يبقى في بينكم وبين بعض كاخوات قطيعة بسبب دنيا وبسبب فلوس ما تساويش حاجة ان انت تس- تسيب اخوك وتقطع رحمك فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم تسوى إيه الدنيا جا- قدام الآية دي أولئك الذين لعنهم الله أنا عشان خاطر فدان أرض ربنا يلعني عشان قطعت أخويا أو أختي أو حرمت أختي أختي ال- ال- أو أخواتي البنات من من ميراث أو غير ذلك وأتلعن وربنا يلعني فأصمهم وأعمى أبصارهم كمان كل دوت عشان خاطر فدان ده دغور الدنيا باللي فيها كلها في سبيل إن ربنا يرضى عني دنيا إيه؟ سبحان الله الشاب دوت كانوا كام شاب كده وابوهم مات طبعا بعد ما هيدفنوه بقى هيبداوا يتكلموا في الميراث بقى وكده راح يدفن ابوهم وبعد ما دفنوا الاب ابنه الصغير قال لاخواته الكبار قال لهم سيبوني انزل اطمن على ابويا اشوف الدفن تجاه القبله ولا لا نزل عشان يدفنه يبص يطمن عليه فتاخر تحت خمس دقايق سبع دقايق آه، ربع ساعة نص ساعة اخواته قلقوا عليه فواحد فيهم قعد ينادي يا فلان يا فلان خلص عشان نقفل القبر مش عايز يطلع قال طب انزل اطمن عليه نزل لقاه ميت جنب ابوه يا الله على المنظر يا الله منظر آه، رهيب ميت جنب ابوه اه بس الاغرب من ده كله حاجه اغرب من الخيال لا تخطر على قلب بشر انت عارفين الشاب ده كان نازل القبر ليه يا ريته عشان يطمن على ابوه ده نازل عشان يسرق ابوه ويسرق اخواته نازل مجهز عقد بالعماره اللي واخدها ابوه على النيل فكان طمعان انه ياخد العماره دي بيع وشراء ابن ابوه من دون اخواته فنزل جهز العقد ونقص على امده طب طب ابوه مات خد معاه الختامه ونزل تحت في القبر وفك الكفن بتاع ابوه وطلع صباعه الابهام وبدا يحطه في الحبر ويحطه على العقد فبصمه على العقد وهو ميت وسرق منه العماره ولسه ماسك الورقه في ايده بس خلاص ضمنت عماره على النيل طالع دلوقتي حالا واذا بملك الموت بيقول له اهلا ومرحبا راح قبض روحه قبل ما يطلع من القبر مات وهو سارق يبعث يوم القيامة وهو سارق وهو ماسك عقد السرقة ومن مات على شيء بعث عليه منظر الموت ما خلوش يتعظ منظر القبر ما خلاهوش يتأثر منظر الموت ما خلاهوش يفكر أبدا إلا في دنيا ده إنسان مطموس على قلبه بقى سبحان الله قبل ما يطلع ملك الموت قبض روحه نزل أخوه شاف المنظر وطلع قال لهم شفتوا أخوكم ما كانش نازل يطمن على أبوه أخوكم كان نازل عشان يسرقنا ويسرق أبوه حد ممكن يتخيل إن في بني آدم في الكون ده كله ممكن تصل أخلاقه لهذه الدرجة نزلنا القبر كنا على الحافة ونزلنا القبر وإحنا نازلين القبر يقينا بعد ما بيتقفل أول حاجة بتتعمل ضمة القبر حيطة اهي والحيطة التانية اهي واحنا في النص ما تخافش ما تخافش هطمنك دلوقتي الحيطة اهي والتانية اهي وهتبتدي تقرب تقرب تقرب حس معايا انت في النص لو كنت مطيع وتحب ربنا تحب النبي صلى الله عليه وسلم وبتعبد ربنا وبتعمل خير ويعني قلبك صافي تجاه المسلمين هتلاقي ان شاء الله الضمه دي كان امك حبيبتك بتحضنك والله بجد كانها امك حبيبتك اللي بتحضنك ولو كنت عاصي ومصر على معصيه لو كنت مش لابس حجاب لو كنت ما بتصليش لو كنت معذب امك وابوك لو كان وراك مظالم لو كنت لو كنت الضمه دي بتاخد معاها الضلوع اللي على اليمين دي ومعاها الضلوع اللي على الشمال بالمنظر اللي انا هوريه لك دلوقتي بتخش الضلوع ديت في ديت لحد ما تلتئم الضلوع يبقى الانسان اللي قد كده عباره عن حته قد كده كل عظام العظام بتاعته واللحم بتاعه كله اتعصر في بعضه المؤمن الارض دي عامله زي الام اللي غاب عنها اولادها سنين طويله من يوم ما اتولدوا فبعد ما جم فاستقبلت كل واحد على الحاله اللي هي حباها فلو الابن ده ابن مطيع وبيحب الأم وهي بتحبه هتاخده بحضن هادي وجميل وحنين وتقبله هي هو ده القبر هو ده القبر هياخدك حضن أم حضن جميل حضن ما هوش عذاب عشان في ناس فاكرة ان ضمة القبر دي عذاب للكل للمؤمن والكافر لا للمؤمن لذة ونعيم وراحة عارف سامحني يعني بدون تشبيه كأن حد بيدلك لك جسمك انا ما بشبهش بس بقول لك يعني ان ما فيهاش ريحة العذاب أما المنافق والكافر والعاصي المصر على المعصية تختلف أضلاعه تسمع لكلام حبيبك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي بسند صحيح عن سعد بن معاذ بي- النبي بيتكلم عن سعد بن معاذ بيقول هذا الذي تحرك له العرش خد بالك هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه لقد ضم ضمة إيه؟ ثم فرج عنه وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن للقبر ضغطة الحديث رواه أحمد بسند صحيح إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ حتى الطفل الصغير لا ينجو من ضمة القبر زي ما قلت لك هي للطفل الصغير غير مكلف وللمجنون اللي غير مكلف أيضا وللإنسان المطيع ضمة أم وللتاني بقى العاصي والكافر ضمة عذاب يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانت في القبر هتتمنى انك تملك الدنيا دي كلها وتفدي نفسك بيها علشان تخرج نص ساعة تصلي ركعتين وترجع تاني القبر تصدق الكلام ده؟ ده مش كلامي أنا ده كلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا يعني واحد من لسه مدفون قريب خالص فقال صلى الله عليه وسلم ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم بلهم ركعتين خفاف بل انتوا تقولوا يعني هم ده ايه يعني دول ركعتين فاهم ازاي اهو الركعتين الخفاف اللي انتوا ممكن تحتقروهم دولت أحب لهذا الرجل من بقية دنياكم من كل ما تملكون في هذه الدنيا أحب لها- لكم من كل أو أحب له من إيه من بقية دنياكم اتقفل القبر خلاص وبدأ الحساب في القبر هنشوف الحساب للمؤمن هيبقى إزاي والحساب للكافر هيبقى إزاي وهنجاوب على 15 سؤال في غاية الخطورة عن حياة البرزخ والقبر ولكن في الحلقة القادمة فاضل الحقيقة خمس دقايق ندعي بسرعة كده وتؤمنوا على الدعاء من قلوبكم وبجد بجد بحبكم في الله وخايف عليكم ونفس ربنا يجمعني بيكم في جنة الفردوس ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك يا الله نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا يا ربنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورنا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب أغث إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان اللهم إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم نجح كل طلاب المسلمين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين ارحم موتى المسلمين ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك ارزقنا الليلة الليلة توبا توبة نصوحا ترضيك اجعلنا اجعلنا من عتقائك من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك اجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء